السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله وكفى الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له هاديا مرشدا اللهم صل على النبي محمد وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى ذريته وآل بيته إنك حميد مجيد ثم أما بعد سؤال في بداية حلقة الليلة يا جماعة هل يمكن لراجل واحد بس واحد بس انه يحل مشاكل الاسلام في العالم كله او هل يمكن لراجل واحد بس انه يحل مشكله ضخمه لوحده من مشاكل الاسلام رسول الله صلى الله عليه وسلم من اكتر من 1400 سنه كان راجل واحد واحد ما كانش لسه ولا مسلم في مصر ولا مسلم في الشام ولا مسلم في العراق ولا مسلم من 200 مليون مسلم بتوع اندونيسيا ووقف في وش الكفر لوحده راجل واحد دعا الى الله في وجه الباطل في الارض كلها والوقت بقى المسلمين اتباعه مليار ونص مليار مليار ونص راجل واحد بس ابو بكر الصديق بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم كان راجل واحد بيحارب على اكتر من 100 جهه من المرتدين وهو اللي كان سبب في سبب في ثبات الامه خالد بن الوليد كان راجل واحد ابو بكر الصديق قال لا اذهبن وساوس الشيطان من عقول الروم بخالد وربنا فتح نص الارض على ايديه الطفيل بن عمرو الدوسي كان راجل واحد قعد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مره اتنين تلاته اربعه بعد كده راح لقومه جاب قبيله الدوس كلها للنبي عليه الصلاه والسلام في فتح مصر عمرو بن العاص بعت له عمر بن الخطاب مش عارفين نفتح مصر مش عارفين نفتحها بعد لها مدد عمر بعت له اربع رجاله قال له الراجل الواحد منهم ب 1000 راجل انا بعت لك مدد من اربعه عبد الله بن الزبير في حرب المسلمين مع البربر في الفتوحات الاسلاميه انقض لوحده على جيش البربر قتل ملك البربر انتهت المعركه براجل واحد بس في فتح خيبر المسلمين مش عارفين يفتحوها مش عارفين استقصت عليهم فتح خيبر والمستوطنات اليهوديه في جزيره العرب اللي زي مستوطنات اليهود بالظبط في فلسطين دلوقتي راجل واحد يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله ربنا فتح على يديه اللي هو سيدنا علي بن ابي طالب راجل واحد موسى لما فرعون بجنوده جم على بني اسرائيل قدام البحر الاحمر قالوا انا لمدرجون راجل واحد اللي هو موسى بن عمران اللي ثبت الصف كله وقال كلا ان معي ربي سيهدين ابراهيم الخليل كان راجل واحد ربنا قال عليه ان ابراهيم كان امه امه وهو واحد لوحده لانه وقف في وش الباطل في الارض لوحده ونشر التوحيد في الارض كلها لها مرة تانية لوحده راجل واحد مصعب بن عمير النبي بعته للمدينة راجل واحد لوحده ولكن قلب المدينة كلها بالدعوة الى الله الصحابة كان كل واحد منهم راجل واحد ولكن وقف على ثغر عظيم من ثغور الاسلام حل مشكلة ضخمة من مشاكل الاسلام راجل واحد يا جماعة في غزوة الاحزاب لما جه للنبي يروى ان النبي عليه الصلاة والسلام قال له خذل عنا ما استطعت كان السبب في فك الحصار عن المسلمين قبل ان يرسل الله الريح فتنتهي المعركة بجند الله الذي لا يهزم راجل واحد يا جماعه هل ممكن راجل واحد يحل مشاكل الامه درس الليله بيقول لك ان في برقيه عاجله جايه لك برقيه عاجله جايه لك برقيه عاجله من كل مكان في العالم الاسلامي من كل مكان نزل فيه دم برقيه والف برقيه من كل واحد دلوقتي محاصر في بيت في غزه مستني ان هو يتقصف في اي لحظه ويتقتل في اي لحظه ويتحول لجثه من الجثث برقيه من افغانستان وكشمير وفلسطين وغزه والعراق والسودان برقيه من كل مسلم المنصرين عارضين عليه الاف مؤلفه من الدولارات مقابل انه يسيب دينه بيستغيث بحد يثبته على دينه برقيه عاجله من كل كافر نايم في مستشفى من مستشفيات اوروبا وامريكا عنده سرطان او عنده مرض خلاص مفيش امل طبيا في علاجه وبينه وبين جهنم ان هو يموت وبيستغيث مستني اي حد يجي ينقذ مصيره الف برقيه عاجله بتقول عايزين راجل بمعنى الكلمه عايزين راجل على وجه الصوره عايزين حمله رساله يا جماعه الراجل اللي احنا عايزينه ده الشخصيه اللي انا جاي اتكلم عنها الليله دي يا ترى لازم يبقى ايه يا ترى لازم يبقى جميل جليبيب جليبيب كان جميل لدرجه ان ما كانش فيه امراه واحده راضيه انها تتجوزه ما كانش في حد راضي يتجوزه ولا حد راضي يجوزه لبنته والرسول عليه السلام هو شايله لما استشهد بعد ما قتل سبعه من المشركين والرسول بيبكي ويقول جليبيب مني وانا منه عليه الصلاه والسلام ما كانش جميل طب الراجل ده لازم يبقى قوي ابن مسعود لما كان طالع النخله الصحابه شافوا رجليه ضحكوا عليه من كتر ضعفه ونحافته طب لازم يبقى غني سيدنا علي بن ابي طالب ما كانش بيخرج يشتغل غير لما يبقى فيش في بيته اي طعام كان ينزع الابار الدلو بتمرايه طب لازم يبقى عربي وسلمان الفارسي يروح فين وصهيب الرومي يروح فين وبلال الحبشي يروح فين طب لازم يبقى راجل ما هوش امراه ونساء الصحابه اللي سطروا امجاد بدمهم يروحوا فين لازم يبقى كبير والاطفال بتوع الصحابه يروحوا فين امال الصفه اللي احنا عايزين نزرعها الليله ايه امال الموضوع اللي احنا عايزين نتكلم عنه الليله ايه امال الصفه بتاعت الراجل الليله ايه يا جماعه احنا الليله هنتكلم عن حمل الرساله عن صفات حمل الرساله عن ان صفه حمل الرساله هي اخطر صفه غائبه في الامه حماس ايه قوه حماس ايه قوه حماس اللي قلب العالم كله عشانهم ايه قوه حماس حماس لا عندهم دوله ولا عندهم ملك ولا عندهم فلوس ولا عندهم بترول ولا عندهم معادن ولا ولا ولا ولا عندهم ثروه زراعيه ولا حيوانيه ولا ما عندهمش اي حاجه امال العالم كله مقلوب عشان حماس ليه عشان رجاله حملت رساله وشايلين قضيه انا عايزك تبقى كده وعايزك تبقى كده رجاله حاملين رساله وشايلين قضيه يا جماعه الصحابه ما كانوش يملكوا شيء لما فتحوا العالم بس كانوا رجاله حملت رساله هو ده اللي هيغير العالم هو ده اللي هيغير الواقع لما كل واحد مننا يبقى حامل رساله شايل هم الرساله فوق هم انه يسقط او ينجح فوق هم انه يتجوز او ما يتجوزش يخلف او ما يخلفش مريض او يروق حمل رساله وقضيه احد الاخوه من عده ايام يعني بعد أح- يعني يعني احد الاخوه جالي فبي يعني بيقول لي انا ه- هتبرع بالمبلغ دوت لاخواننا في غزه فبقول له طب يعني المبلغ ده يعني هو جايبه منين بيقول لي المبلغ ده انا استلفته اصلا عشان اتاجر بيه ولكن انا بدل ما هتاجر بيه انا هتاجر بيه مع ربنا سبحانه وتعالى انا بدل ما كنت هتاجر بيه تجاره ممكن تكسب او تخسر انا هتاجر بيه تجاره لن تبور ولن تخسر ابدا وهتشوف بعد ثلاث شهور اللي كان متوقع في خلالهم يجي لي ربح المبلغ ده هتشوف ربنا بعت لي ايه سبحانه وتعالى من عنده عايزين رجاله يا جماعه عايزين ناس حملت رساله حملت قضيه درس الليله يا جماعه مش درس وعظ درس مطلوب صناعه رجال في هذه الازمه مطلوب صناعه رجال النبي عليه الصلاه والسلام ما قدرش يرد على طعن ابو جهل لسميه غير بعد 14 سنه لما ربى رجاله في مكه قدر يرد بيهم على ابو جهل احنا مش قادرين نرد بس لازم نتربى عشان يجي اليوم اللي نرد فيه احنا مش قادرين نرد بس لازم نربي اللي هيرد لازم يجي يوم الرد والانتقام والاخذ بالثار ما احناش قادرين دلوقتي نتكلم لان ما فيش الرجاله اللي تقوم وتتكلم عايزين راجل يا جماعه بمعنى الكلمه عايزين راجل واحد يقول طب انا انا ما اقدرش ابقى اللي انت بتتكلم عليه واحده تقول انا ما اقدرش تبقى ابقى اللي انت بتتكلم عليها انا مش قادر ليه يا جماعه من اعجب الحديث حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في المهد المنتظر لما الرسول قال يصنعه الله بين يوم وليله بين يوم وليله ربنا يقلب قلبه يبقى قلب المهدي ربنا يقلب عقله يبقى عقل المهدي ربنا يقوي عزمه يبقى عزم المهدي انت ممكن بين يوم وليله ربنا يخليك صوام قوام مجاهد انت ممكن ربنا يقلب يملى قلبك بالايمان بس انت اقف وتصدر في قضيه دينك يا جماعه سيدنا ابراهيم في 24 ساعه اتقلب ازاي لما وقف يتدبر في الشمس والقمر والكوكب وانقلب وقال وجهت وجهي للذي فطر السماوات انقلاب في 24 ساعه الصحراء انقلبوا في ساعه واحده بس انت ليه يائس انك تبقى صاحب رساله يا جماعه في مواقف بيتعرض لها الاسلام بيبقى محتاج راجل على وجه السرعه لازم حد يتدخل ولا تبقى مصيبه زي غزوه احد لما كل اللي حوالين رسول الله صلى الله عليه وسلم ماتوا اتقتلوا كل اللي حواليه اتقتلوا كل اللي حواليه بقوا جثث مقتوله بتدافع عنه ولو محدش تدخل فورا هتبقى مصيبه لا هتبقى كارثه ولازم كان حد يتدخل وتدخل طلحه ابن عبيد الله ينقذ رسول الله صلى الله عليه وسلم احنا الايام دي كده كل يوم بنفقد ارض من اراضينا كل يوم بنفقد مقدس من مقدساتنا كل يوم عزه من عزه المسلمين بتزول عايزين حد على وجه السرعه عايزين راجل بمعنى الكلمه عايزين اصحاب رساله يا جماعه درس الليله هدفه ان احنا نفهم ان احنا لن ننتصر الا لما نبقى اصحاب رساله عايز تغير الواقع لازم انت تتغير عايز يبقى ليك دور في تغيير الواقع لازم انت تتغيري لازم نتغير كلنا انا النهارده مش بكلم واحد انا الدرس اللي فات قائد الرباني المنتظر انا كنت بتكلم مع واحد كنت بتكلم مع ممكن بيتفرج عليا لو ألف من كل ألف من كل 10000 بيتفرجوا عليا انا بكلم واحد بس الدرس اللي فات كنت بكلم واحد من كل 100000 انا عارف ان ممكن تكون النسبه اقل من كده كمان ولكن كان له دور خطير انا النهارده بكلمنا كلنا كلنا صلاح الدين كلنا اليوم صلاح الدين كلنا اليوم قطز كلنا اليوم فاتحين مجددين منقذين باذن الله سبحانه وتعالى لازم نعرف ايه صفات حمل الرساله عشان نتبعها يا اخواني في الله ده الرسول عليه الصلاه والسلام لما قال انا وكفل اليتيم في الجنه كهاتين ده واحد بقى مع النبي في الجنه لانه كفل عبد من عباد الله امال اللي هيكفل دين الله امال اللي هيشيل هيشيل هم دين الله ده يبقى في جوار الله في الفردوس الاعلى في اي مقام يا جماعه احنا ماشيين في طريق اخره جوار الله في الفردوس الاعلى باذن الله سبحانه وتعالى لو شلت الهم زي ما الصحابه شالوه هتبقى مع الصحابه في الاخره لو شلت الدين زي ما شالوه هتبقى معاهم في الاخره لو بقينا زيهم على طريقهم ومنهجهم وهدفهم وطموحاتهم هنبقى معاهم في الاخره باذن الملك سبحانه وتعالى صفات حامل الرساله ايه صفات حامل الرساله اول صفه من صفات الرجل اللي بمعنى الكلمه اول صفه من صفات حامل الرساله وحامل القضيه اول صفه من صفات الشخصيه التغييريه الحقيقيه اللي هيبقى لها دور حقيقي في تغيير الواقع وبناء الدين وبناء الامه اول صفه في صفات المحررين المنقذين اول صفه ان هو رجل ان هي امراه ان هو حامل رساله فوق الفتن وفوق الشهوات لا يرتد عن طريقه بعد ان سار فيه الى ان يموت رجل فوق الفتن فوق الشهوات لا يرتد عن طريقه ولا يتركه الى ان يموت ما دام صار فيه وبدا فيه محمد بن مسلمه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيقول له لا تضرك فتنه تخيل انت لا تضرك فتنه انت مهما مشيت في الشارع وشفت فتن ما فيش فتن بتضرك ولا في فتن ما بتضرناش وفتن بالجبنه بالضربه القاضيه وفتن بتاثر على منسوب الايمان في قلوبنا احنا فين يا جماعه من القصص المرعبه في القران بل اكثر القصص المرعبه في القران قصه في سوره الاعراف قصه بلعام بن بعوراء بلعام ربنا بيقول واتلو عليهم نبأ الذي اتيناه اياتنا علم وفهم وبصيره ومعلومات في الدين ويتكلم القران والسنه خارجين من بين ثناياه الذي اتيناه اياتنا فانسلخ منها انتكس ساب القضيه باع القضيه ماليش دعوه باع دينه فانسلخ منها زي اللي بيتسلخ من جلده فاتبعه الشيطان الشيطان ما صدق احسن يرجع تاني ويفوق تاني ويقوم تاني ويفهم تاني فكان من الغاوين ضاع خلاص ولو شئنا لرفعناه بها انت عارفه كميه ايات لو ربنا شاء كان زمانك بقيتي من الصديقات بيها انت عارف كميه احداث لو احاديث لو ربنا شاء كان زمانك بقيت من اولياء الله الصالحين بيها احنا عارفين كميه معلومات في الدين يا جماعه كافيه والله ما هي اكتر من المعلومات اللي سميه كانت عارفاها لما طعنت وثبتت حتى الموت امام ابو جهل ما هيش اكتر من كميه المعلومات اللي كان بلال عارفها لما فضلوا يعذبوه ولكنه شهد بنفسه لله فضل يتعذب في رمضاء مكه بالحر وبالنار وبالعطش وبالتجويع وبالجلد ما كانتش معلومات اكتر من معلوماتك وقتها ما كانش معلومات اكتر من معلوماتك وقتها الصحابه يوم تحملوا الاذى القاتل يوم هاجروا للحبشه وسابوا بلادهم واراضيهم ووطنهم ما كانتش معلوماتهم في الدين اكتر مننا يا جماعه ولكن كان منسوب الايمان اكتر مننا معركتنا مع اهل الباطل مش معركه سلاح لسلاح معركه ايمان ويقين وصمود واعتزاز بديننا وثبات على ديننا واعتقاد صار راسخ جازم في قلوبنا امام كل الاسلحه بتاعتهم يعني ايه يعني يعني يا جماعه فانسلخ منها فاتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها احنا كان زماننا الوقت في مقام تاني خالص كان زماننا الوقت في افق تاني ولكن احنا اللي مضيعين نفسنا ليه اخلد الى الارض واتبع هواه بسبب امراض القلوب اللي جوانا بسبب حب الدنيا اللي جوانا بسبب التعلق بالدنيا اللي جوانا والنتيجه فمثله كمثل الكلب ايه المرعب في قصه بلعام ايه المرعب اول حاجه مرعبه انها قصه انتكاس يعني ايه قصه انتكاس انتكاس يعني واحد كان ماشي في طريق اخره الجنه بقى ماشي في طريق اخره جهنم واحد انتكاس يعني واحد كان عداد حسناته شغال ما بيبطلش بقى عداد سيئاته شغال ما بيبطلش انتكاس يعني واحد كان ربنا بيقول عليه اتيناه اياتنا بقى واحد ربنا بيقول عليه فمثله كمثل الكلب انتكاس يعني واحد كان ماشي في طريق كله ملائكه رحمه بقى ماشي في طريق كله ملائكه عذاب انتكاس وترك لطريق الدين والعمل للدين يعني واحد كان الكون كله بيحبه والنمل في جحره بيستغفر له الواحد كل حاجه في الكون بتكرهه بل وبتلعنه تاني حاجه مرعبه في قصه بلعام ان المستوى اللي كان فيه واللي نزل ليه في ناس يا جماعه لما بتلتزم بتبقى عاديه بتاخد خطوه وتقف شويه وواحد لما بيدخل بيدخل طلقه يطلع يطلع يطلع يطلع ما تلاقيش حد من اللي حواليه زيه طب ولما نزل بلعام بلعام كان كده طب لما نزل في ناس لما بتنزل بتبقى عاديه يسيب الالتزام بس يبقى عادي ولكن واحد لما بينزل بينهار بلعام يا جماعه كان في كانما خر من السماء كان في سما فوق فتخطفه الطير ألف شهوه قطعته ألف شبهه قطعته ألف نزوه مزقته او تهوي به الريح في مكان سحيق كان في السما وبقى في مكان سحيق بعد ما كان لبسها نقاب وخمار بعد ما كان العفاف بيتشاف لما هي بتتشاف في الشارع بقت انسانه متبرجه ايه اللي نزلها قتلها ايه اللي ضيعها من بين ايدينا ايه اللي ضيعها من طريق الجنه بعد ما كان انسان ليله قيام وبكاء ودعاء بقى ليله على سهره على القهوه او قدام النت او قدام موقع قذر او قدام قناه سيئه ايه اللي نزله ايه اللي خلاه ينهار كده بعد ما كان كل همه دينه والوصول لربنا بقى كل همه زي يكلم البنت دي ولا يمشي ورا البنت دي ازاي ازاي بعد ما كان بيخرج يشوف مسجد يصلي فيه ولا مسجد يحضر فيه درس بقى خارج بسلسله ازاي في ناس يا جماعه لما بتقع بتنهار بتنهار هو ده الحاجه التانية المرعبه في قصه بلعام انه لما وقع انهار انهار تماما بعد ما كان ولي من اولياء الله بقى عدو من اعداء الله سبحان الملك الجليل الحاجه الثالثه المرعبه في قصه بلعام انه لما وقع ألف ذئب هجموا عليه عشان ينهشوه اول حاجه اتبعه الشيطان الشيطان هجم بسرعه ينهشه عشان ما يقومش تاني حاجه فكان من الغاوين صحبه السوء الغاوين هجموا عليه عشان ينهشوه عشان ما يسيبهمش تاني تالت حاجه اتبع هواه هواه ونفسه هجمت عليه عشان ما يقومش في ناس لو وقعت لو انت وقعت او كسلت او قصرتي ما تعرفش شياطين الانس والجن اللي هتتكلم عليك ساعتها يبقى يا جماعه وما بدلوا تبديلا من المؤمنين الرجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا مفيش شهوه خلته ينحرف عن الطريق مفيش فتنه خلته تنحرف عن الطريق مفيش مغريات من الدنيا خلته يسيب طريق الدين مفيش اي شبهه ولا اي نزوه خلته يسيب الطريق فضل للاخر اول صفه من صفات حامل الرساله والراجل اللي احنا عايزينه والمراه اللي احنا عايزينها من صفاتنا كلنا كلنا اليوم صلاح الدين كلنا صلاح الدين النهارده يا جماعه لازم كلنا نبقى ابطال فاتحين باذن الله اول صفه انه فوق الفتن وفوق الشهوات لا يرتد عن طريقه الذي صار فيه حتى يموت الصفه الثانيه من صفات حمله الرساله يا حمله الرساله الرسول عليه الصلاه والسلام مات وفضلنا يا جماعه وجينا بعده رساله النبي لسه لسه لغايه الوقت احنا شايلينها في رقبتنا هنقابل النبي يوم القيامه نقول له ايه الكلمه الايه اللي بترعبني في قول الله سبحانه وتعالى لما موسى قال لقومه بئس ما خلفتموني من بعدي خايف والله العظيم خايف نيجي على حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم يبص لنا يقول بئس ما خلفتموني من بعدي خايف تيجي على حوض الرسول يبص لك ويقول لك بئس ما خلفتني من بعدي خايفه خايف انك تيجي على حوض النبي يبص لك انت واي واحده ما قامتش بدورها تجاه دينها يقول لك بئس ما خلفتموني من بعدي خايفين يا جماعه الصفه الثانيه حامل الرسالة لا يكل ولا يمل في سيره إلى الله ما بيبطلش في تقدم مستمر ده كل يوم بياخد خطوة جديدة في علاقته بالله تقابله الشهر ده زاد عن الشهر اللي فات تقابله السنة الجاية حياته في علاقته بالله ودينه وإيمانياته وجهده وفهمه زاد بيزيد على طول ما بيقلش مش زي الملتزمين دلوقتي الملتزمين دلوقتي تقابله بعد شهر واتنين وسنة زي ما هو واقف شايل هم بس مش قادر يتحرك مش قادر يكسر القيود اللي حواليه وينطلق ليه مش قادر ليه الهم بتاع الدنيا مسيطر عليه لا يكل ولا مل في سيره الى الله ونيسرك لليسرى عارف يعني ايه ونيسرك لليسرى انسان بقى ميسر ميسر انه يمشي في طريق ربنا ملتزم طلقه منطلق في طريق ربنا في سوره المعارج ربنا بيكلمنا عن الناس اللي كل يوم بتاخد بتعرش خطوه جديده تجاه الله خطوه جديده ان الانسان خلق هلوعا خايف من الدنيا وخايف على الدنيا وخايف من بكره وحزين على امبارح اذا مسه الشر جزوعا اذا مسه الخير منوعا الا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون اول خطوه خدها في علاقته بربنا انه بدا يصلي بدا يداوم على الاتصال المستمر بربنا في الصلاه بعد كده والذين في اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم لما صلى صح طلع خطوه لما بقى بقى بيشوف الفقير بقى قلبه الرحمه بتتفجر فيه فبيديله من ماله بعد كده والذين يصدقون بيوم الدين ايه ده ده طلع خطوه تانية ده بيتقدم على طول ربنا بيعلمنا ان لازم نبقى في تقدم مستمر التصديق طلع خطوه ازاي الشبهات اللي في قلبه كلها تبددت مش كل واحد بدا يدخل الطريق قلبه بقى 100% يقين لكن لما العباده نورها اشرق على قلبه ضباب الشبهات تبدد تماما بقى عنده يقين راسخ ان هو ده الطريق الحق والذين هم من عذاب ربهم ربهم مشفقون قال لا ده طلع خطوه تاني ده بقى فعلا بيخاف من الاخره بقى فعلا لما بيسمع عيات النار في الصلاه بيبكي بقى لما بيقرا ورد القران بتاعه تيجي ايه الجنه دموعه بتنهمر لاول مره بيخاف من ربنا خوف حقيقي لاول مره بيشيل هم القبر واول ليله في القبر شيل حقيقي بعد كده والذين هم لفروجهم حافظون قال لا لا لا ده طلع خطوه تانية ازاي بقى شهوته كانت قبل كده شهوته غلباه مخليه عينيه بتبص للحرام الوقت ايمانه غلب الشهوه الوقت ايمانه فاض على جوارحه بقى الايمان بقت الجوارح كلها مستقيمه على طاعه الله العين حافظها ال ال اي شهوه ايمانه ازيد من انه يقع امام اي شهوه يعني ايه يا جماعه لا يكل ولا يمل ما بيقفش ما بينكسرش ما بيقعش في طريق ربنا سبحانه وتعالى يبقى تاني صفة من صفات حامل الرسالة انه لا يكل ولا يمل لا يكل ولا يمل ابدا على الاطلاق في سيره الى الله سبحانه وتعالى يا جماعة يا جماعة الدين نقلات زي ما العربيه نقلات بتنقل على الاول شويه تجيب الثاني شويه تجيب الثالث شويه تقوم جايب الرابع ليه لازم تنقل باستمرار طول ما انت ماشي كذلك الدين يا جماعه لازم تنقل طول ما انت ماشي في ناس لسه على النقله الاولانيه من اول التزامها لغايه دلوقتي انقل يا ابني انقل لازم تنقل في مشاكلك وهمومك ما ينفعش لسه مشاكلك لغايه دلوقتي ايه ابويا واقف في وش نقابي ووالدتي محرباني والشهوات والفتن لازم نعلى بقى لازم تنقل في طموحاتك واهدافك ما ينفعش كل اهدافك لغايه دلوقتي ازاي يثبت لازم تبقى طموحاتك انك صاحب رساله عايز تحققها لازم تنقل في جهدك ومجاهدتك ما ينفعش لغايه الوقت يا جماعه قيام الليل بايظ لغايه الوقت يا جماعه قيام الليل مش موجود اصلا لغايه الوقت الصلاه الاثنين وخميس ضايع من حياتنا لغايه الوقت يا جماعه ذكر ربنا بنمشي في الشارع لساننا مش بيذكرش ربنا ودماغنا مع الدنيا والهوى لغايه الوقت يا جماعه ما فيش ورد قران بنقراه لغايه الوقت احنا لسه لغايه الوقت في المرحله ديت وصلنا لفين يا جماعه الواحد اول ما بيطلع بيطلع على الاول شويه وبيفتح الرابع الرابع انت لازم الوقت تفتح على الرابع في عبادتك لازم تفتح على الرابع في اجتهادك في الدعوه لازم تفتح على الرابع في طلبك للعلم يا جماعه احنا زي اللي في سباق سيارات بالظبط كل واحد منطلق مين اللي هيوصل الاول تنافس تنافس انت ليه ليه مش حاسه بالسباق انت ليه مش منطلق لازم ننقل يا جماعه لازم لا تكل ولا تمل في سيرك الى الله ابدا انت منطلق حتى تلقى الله لغايه ما تلاقي عينيك بتنظر بها الى نور وجه الله سبحانه وتعالى لغايه ما تلاقي ودنك بتسمع بيها بتسمع بيها كلام الملك الجليل سبحانه وتعالى يبقى تاني صفه ان صاحب الرساله او الرجل لا يكل ولا يمل في سيره الى الله سبحانه وتعالى لا يكل ولا يمل في سيره الى الله سبحانه وتعالى ثالث صفه يا جماعه من صفات حامل الرساله من صفات الراجل من صفات المرأة اللي احنا عايزينها من صفات الأبطال اللي احنا عايزينهم أنه يعت أنه لا يتهرب من مسؤوليته تجاه الدين وتجاه الإسلام ويعتبر كل مشكلة من مشاكل الدين مشكلة من مشاكله الشخصية في حياته لا يتهرب من مشاكله ومن مسؤولياته أحد الدعاء اللي أنشأوا دعوات كبيرة أحد الدعاء اللي أنشأوا دعوات كبيرة في نصرة الإسلام كان مرة خارج من البيت في مهامه الدعوية فمراته بتقول له أنت رايح فين ابنك عيان قال لها أنا ورايا الدعوة ورايا ورايا الدين قالت له ابنك هيموت قال لها جده يعلم طريق المقابر ما انا خارج انقذ ملايين ومليارات هيموتوا على الكفر يا جماعه مين اللي ينقذهم احنا فينا ناس ما حصلتش نمله نملة يا جماعة نملة سليمان اللي قالت يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم مساكن مين اجري انجدي نفسك اجري انت هتدسي هتطحن دلوقتي تحت الأقدام وتحت الأحذية لا حاسة بمسؤوليتها تجاه أمتها انت ليه مش حاسس بمسؤوليتك تجاه أمتك الراجل اللي بتاع مؤمن آل ياسين الراجل المذهل اللي ربنا خلد ذكره في القرآن لما جه وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى جاء طب جت ليه ده في ثلاث أنبياء أنا ده ديني ده مسؤوليتي ما أقدرش العاطفة الملتهبة رهبه تجاه الاسلام ما اقدرش انام ما اقدرش ما اقدرش انا مهما لو في مليون نبي ما اقدرش ان انا اسكت جاء جه قال انت انت اللي جيت ما حدش اللي بعت لك لا انا مش محتاج حد يدعوني ان انا انصر ديني انا لسه محتاج حد يذكرني ويقول لي قم جاء من اقصى المدينه اقصى المدينه يعني بذل مجهود رهيب يعني جاب اخره يا جماعه انت جبت اخرك انت جبت اخرك هو جاب اقصى جهده انت جبت اقصى جهدك هو ده اخرك لو عرفت انك انت بكره هتقابل ربنا لو عرفت انك انت الليله هتقابل ربنا ده اخر مجهودك لنصر دين الله سبحانه وتعالى ده اخر مجهودك للاسلام من اجل فجر الاسلام من اجلك يا فجر الاسلام كم تحلو في الليل الالام والله يا جماعه اي الم طعمه على اللسان وعلى القلب أحز اعظم من اعظم طعام بياكله اعظم الاثرياء في العالم اعظم من اعظم شهوه بينالها اعظم الملوك في العالم اعظم من اعظم مركز بيرتقيه اعظم الشخصيات في العالم وانت بتبذل وبتضحي وحاسس انك ايه اخر اليوم مش قادر تعبان بتتكلم عن ربنا وانت مجهد ولكن روحك عندها اصرار انها تعيش من اجل الله رايح تشتغل في الدعوه وانت تعبان ومجهد وعندك مش... ولكن انت نظرت نفسك لله مفيش حاجه في الحياة الحياه لها طعم احلى من حمل الرساله مفيش حاجه في الحياه لها طعم اخطر من حمل الرساله مفيش حاجه هتخلي حياتك لها طعم وجمال وروح وهدف ومعنى وهتولد فيك عزيمه جباره اكتر من انك انت تبقى حامل رساله وحامل قضيه لا يتهرب من مسؤولياته وجاء من اقصى المدينه رجل راجل بحق الحقيقي يسعى يسعى يعني مش جاي برجليه ده جاي بقلبه ده جاي بعاطفه صادقه حاره تجاه الاسلام قال يا قوم يا قوم وقف في وش قومه كلهم وقف في وش المجتمع لما المجتمع كله فسد وقف وقال لهم لا لما المجتمع باعرافه وتقاليده وقف يضغط عليه ما تشدش ناحيته ده وقف يصادم الباطل وقف يقول لا الحق هو اللي انا واقف عليه الحق هم الثلاثه دول حتى لو الملايين دي كلها واقفه ملايين كثره ولكن هم دول الباطل يا قوم المجتمع ما ضغطش عليه مهما كان المجتمع في اغراءاته وضغوطه ما استسلمش يا قوم اتبعوني لا اتبعوا المرسلين انا مش عايز حد يسمع كلامي انا مش عايز حد يمشي ورايا انا عايز الناس تروح لربنا انا عايز الناس تسمع كلام الحق انا عايز الناس تتبع الحق وفي النهايه يبرهن على صدق كل كلمه قالها ربنا لما يبذل دمه في سبيل الله سبحانه وتعالى يا جماعه قضيه فلسطين دي قضيتك قضيه العراق دي قضيتك قضيه دي قضايانا يا جماعه يا جماعه احنا قضايانا هنشيل ماده ولا ننجح في ماده دي قضايا مسلم همه الفردوس الاعلى اه احنا عايزين ننجح بس عشان ناخد شهاده ننصر بيها الاسلام ايوه احنا عايزين نجيب فلوس بس عشان ننفقها في الدعوه الى الله ايوه احنا عايزين مراكز بس عشان يعز بيها دين الله وترتفع بها كلمه الله احنا مش عايزين حاجه عشان الدنيا يا جماعه وهي دي الصفه الرابعه من صفات حامل الرساله الصفه الخطيره انه بيرتب دنيته على دينه يعني ايه يعني اختياراتك في الدنيا اختيارات صاحب رساله انت دخلت التجاره ليه ليه عايز تشتغل تاجر عشان اصرف على الدعوه كده هي كده يا جماعه الموضوع ده خطير جدا لكل ملتزم وملتزمه احنا كتيار ما احناش عارفين احنا بنذاكر ليه احنا بنشتغل ليه والاخ اللي يروح يتاجر حاسس ان هو خان القضيه وضحى يا جماعه احنا واحنا بنختار اي اختيار دنيوي بنختار بناء على الدين انت اخترت نيابه جراحه ليه يا ايها الطبيب اللي لسه متخرج عشان اعالج الجرحى في الجهاد زي اخواننا في غزه دلوقتي انت اخترت هو كده لما بتختار مراتك بتختارها اختيار واحد صاحب رساله لما بتختاري جوزك بتختاري اختيار واحده صاحبه رساله رساله لما يجي لك عقد عمل بتقبل او ترفض بناء على انك صاحب رساله لما لما لما لما بتختار اي حاجه لما بتختار وظيفتك بتختار اختيار واحد صاحب رساله يا جماعه فوقه يا جماعه عايزين نبقى طيار اصحاب رساله مش طيار تايه ما بين الدنيا والدين الطيار السلفي دلوقتي معظمه تايه بين الدنيا والدين معظمه مش قادر يعرف هو بيعمل ايه ما هوش عارف طب احنا كده بنعمل صح طب غلط طب الدنيا طب الدين طب نسيب طب نضحي وانت بتختار اي اختيار دنيوي اختاره بناء على انك صاحب رساله والا تبقى راجل كذاب مش بقول لك سيب الدنيا لا خد من الدنيا اللي تنصر به رسالتك غير كده انت ما انتش محتاج الدنيا في حاجه الصفه الخامسه من صفات حمل الرساله الرجل حمل الرساله المراه حملت الرساله من صفات احفاد صلاح الدين الصفه الخامسه من صفاتنا كلنا اللي لازم تبقى موجوده فينا ان صاحب الرساله صاحب هدف له هدف في حياته في مندوب المبيعات يقول لك انت ليك target انت لازم تحققه الولد يفضل يلف حوالين نفسه ليل نهار ويحرق من فلوسه عشان يحقق ال target في السوق انت ليك target انت كمان انت ليك هدف لازم تحققه صاحب هدف يا جماعه حرام بن ملحان لما اتطعن في ظهره وقال فزت ورب الكعبه فزت فزت فين فزت ازاي انت ما انتش راجع بيتك تاني فزت فزت ازاي ده انت اولادك اتيتموا فزت فزت ازاي ده انت عمرك ما هتشوف مراتك تاني فزت فزت ازاي ده انت عيالك من بعدك مين اللي هيصرف عليهم فزت فزت ازاي ده انت خسرت الدنيا بشهواتها وملذاتها برضه فزت فزت ازاي ده انت شبابك ضاع برضه فزت فزت لانه صاحب هدفه حقق هدفه زي خبيب وهم بيصلبوه قال لهم رسول الله ما يتخدعش مين فينا اللي بيقول المسجد الاقصى ما يتخدعش انا اتصلب واموت واتقتل بس المسجد الاقصى مش ما يتحفرش تحته ما يتخدعش خدش واحد مين فينا اللي عنده العاطفه الرهيبه طوفان المشاعر الرهيب تجاه الاسلام ده مين فينا اللي عايش عشان الاسلام يا جماعه مين فينا اللي عايش عشان دين الله سبحانه وتعالى مين فينا اللي عايش عشان الفردوس الاعلى في جوار الملك سبحانه وتعالى مين يا جماعه صاحب هدف حتى النساء سيده خديجه من النماذج اللي الواحد بيكاد يبكي كل ما يسمعها سيده خديجه يا جماعه اول رساله خالص لما خدت النبي عليه الصلاه والسلام وراحوا لورقه بن نوفل قال له لما بيقول له سيخرجك قومك سيده خديجه ما سمعتش كلمه اترعبت قالت له ايه ده يخرجوك لا لا لا يا محمد يا ابن عبد الله عليه الصلاه والسلام احنا لا قد ابو جهل ولا قد ابو لهب خلينا جنب الحيطه لا وقفت جنبه عليه الصلاه والسلام في خلال شهور بس في الرساله او سنوات في الرساله كان الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول كان ولقد رايتني انا و و وانا واولادي او ولقد رايتني وليس لي طعام الا ما يواري ابط بلال الرسول وخديجه واولاده رضي الله عنهم جميعا وصلى الله على النبي محمد ليس لهم طعام الا لقط عيش بلال بيخبيها كده اهو تحت ابطه ويروح يديها للنبي عليه الصلاه والسلام خديجه يا جماعه استحملت مع النبي الجوع ده ليه؟ كان ممكن تقول له انا مالي انا كنت عزيزه قوم ده انا كنت مليونيره انا اتذليت انا جوعت انا ايه اللي يخلي ولادي يجوعوا كده لا انت لازم دعوتك تبقى في جنب ودنيتي وانا واولادي تبقى في جنب ما قالتش كده يا جماعه صبرت يا جماعه اخر ثلاث سنين في عمر السيده خديجه يا كل امراه يا كل واحده نفسها تبقى مع خديجه في الجنه يا كل حفيده من حفيدات خديجه اخر ثلاث سنين في عمر خديجه عارفين كانوا امتى كانوا هم ثلاث سنين بتوع شعب ابي طالب اللي وكلت فيها ورق الشجر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي ولادها بناتها كلوا ورق الشجر قدام عينها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وما اتكلمتش وتخرج خديجه من شعب ابي طالب بعدها بايام تموت السيده خديجه وينزل النبي سيدنا جبريل من فوق سبع سنوات قبل ما تموت خديجه ويقول للنبي عليه الصلاه والسلام بشر خديجه بقصر من قصب لا وصب فيه ولا نصب قصر من لآلئ مرصعه وجواهر مرصعه في الجنه لو خلاص ما عادش فيه تعب ليه لانها انشات للنبي بيت دعوه لا وصب فيه ولا نصب ولا تعب ولا لغط على الاطلاق رضي الله عنها صاحبه رساله كانوا اصحاب رساله يا جماعه اصحاب هدف هدف زي السيده ساره سيدنا ابراهيم لف بيها الارض كلها سيدنا ابراهيم اكتر واحد لف الارض في الدعوه الى الله لما دخلها مصر وملك مصر الصليب خدها وحاول ان هو يعتدي عليها ما قالتلوش لا ده السيده ساره ده يا جماعه كانت ملك الجمال العالم ملك الجمال يعني لا فلانه ولا فلانه ولا نعومي كامبل ولا كل دول اي كلام كل دول هراء بالنسبه لجمال ساره ساره دي تاني اجمل شخصيه في النساء بعد السيده حواء ملكات جمال العالم هم المصطفين اللي ربنا اصطفاهم هو الجمال بالعهر والفسق والعياذ بالله اجمل نساء العالم هم اجمل نساء الدنيا السيده ساره كانت جميله كانت ملك الجمال العالم ولكن ما قالتش لابراهيم انت بهدلت سيدنا ابراهيم انت بهدلتني انت انا انا كان ممكن اتجوز ملك ده انا كان ممكن اتجوز اغنى واحد في الدنيا كلها انت انا توصل لدرجه ان انا ادخل مصر ملك مصر ما قالتش الكلام ده يا جماعه ما قالتش كده صبرت معاه صمدت معاه كانت صاحبه رساله السيده عائشه لما النبي خيرها عايزه الدنيا خلاص اديك متاعك و- و- واطلقك اختارت الرسول تاكل يوم وت- وتجوع يوم معاه عليه الصلاه والسلام بعد ما مات روت ربع احاديث الاحكام في البخاري ومسلم ربع الشريعه حفظت بسبب السيده عائشه رضي الله عنها انت وراك رساله رساله في بيتك ورساله بره بيتك رساله في الدعوه جوه بيتك مع جوزك واولادك وبره بيتك مع اخواتك ومع النساء كلهم وراك رساله احد الشباب كان دونا عن اخواته حافظ القران كويس جدا فبيسالوا امه قالت لهم ان فتره حمله كانت هي بالذات قريبه من ربنا جدا كانت بتقرا القران كتير طلع حافظ لكتاب الله بكل يسر وسهوله قرايتك للقران لو انت قارئه لكتاب الله بناتك هيطلعوا قراءات لكتاب الله لو انت صوامه بناتك هيطلعوا صوامين قوامه بناتك هيطلعوا قوامين لازم انت الاول تطبقي عشان الاسره كلها لو انت بتقوم الليل جوزك هيقوم الليل لو انت متصدقه جوزك هيتصدق انت محور رهيب داخل اسرتك ومحور رهيب داخل كثير من النساء خارج اسرتك يا جماعه يا جماعه ده احد اخواننا احد الشباب كان حافظ سوره معينه في القران دونا عن باقي السور مش عارفين السبب ايه اخيرا اكتشفوا ان امه كانت وهي حامل بتقرا السوره دي بالذات على طول سبحان الله العظيم انت وراكي دور حتى للجنين اللي جوه بطنك يبقى اذا صاحب الرساله رقم خمسة صاحب الرساله صاحب هدف له هدف عايش عشانه انت عايش عشان هدف انت عايش عشان هدف يا جماعه احنا لينا هدف حياتنا كلها مش هنفرح بحاجه لو الهدف ده ما اتحققش ومش هنحزن على حاجه ضاعت ضاعت ما دام الهدف ده بيتحقق الصفه السادسه من صفات حامل الرساله انه رجل او امراه صاحب رساله انه رجل يزن امه من الرجال سيدنا عمر لما اسلم الصحابه قالوا كنا اذلاء حتى اسلم عمر انت فرقت مع الالتزام في ايه فرقت مع الملتزمين في دفعتك ولا في كليتك ايه فرقت مع الملتزمات ايه فرقت مع قو- ثقلك في التيار الاسلامي ايه ثقلك ايه يا جماعه لازم يبقى لينا ثقل حقيقي نبقى كيف وليس مجرد عدد ذات للعدد كنا اذلاء حتى اسلم عمر حتى التزمت انت انت عملت ايه بعد التزامك النبي عليه الصلاه والسلام وهو نايم اتاه ملكان فواحد بيقول للتاني زنه برجل وزنه زنه بعشرة وزنهم زنه بألف وزنهم فقال احدهم للاخر لو وزنته بامته كلها لوزنهم ده انت توزن ايه انت توزني ايه محمد بن واسع في فتح افغانستان القائد قال اصبع محمد بن واسع اقوى بيشاور للسماء احسن عندي من مئة الف فارس صبعه يوزن مئة ألف بني آدم أنت صبعك ولا كلك على بعضك توزن إيه ابن مسعود ساقه أثقل من جبل أحد جبل أحد ده يعني مثلا يوزن مليون بني آدم يعني رجله الواحدة توزن مليون أمال كله يوزن قد إيه أنت توزن إيه لسانك من كتر الكلام عن ربنا يوزن إيه عينيك من كتر البكاء من خدشة ربنا توزن إيه رجليك من كتر المشي في الدعوة توزن إيه إيديك من كتر الصدقة توزن إيه قلبك من كتر حب الله يوزن إيه نوزن ايه يا جماعه نوزن ايه وزننا الحقيقي ايه عند ربنا المقداد كان يساوي ألف رجل انت في المعركه اللي ضد الاسلام الوقت تساوي كام راجل انت تساوي كام حامله رساله في هذه المعركه خالد بن الوليد رضي الله عن خالد بن الوليد خالد بن الوليد اللي نص فتوحات الارض كانت بسببه خالد بن الوليد كان راجل واحد ولكن عمل ايه قصه خالد لازم الكل يعرفها يا جماعه خالد بن الوليد بعد اسلامه باربع شهور النبي بعته مؤتة زيد بن حارثه قائد الجيش اتقتل جعفر مسك الرايه القياده اتقتل ابن رواحه بتس- تقلد القياده اتقتل بقى الجيش 3000 بلا قائد امام 200000 من الروم الجيش ده لا هيتاثر كله لا هيتبات كله ويتقلد خالد بن الوليد القياده ويعمل خطه انسحاب بيقول لك اعظم خطه انسحاب في تاريخ الحروب العسكريه كلها يجيب ناس يقفوا ورا الجيش يقعدوا يضربوا بالارجل بتاعه الخيول بتاعتهم عشان يعملوا غبار كثيف يتهيأ للروم ان في ملل عظيم جه وبعد كده الميمنه تيجي مكان الميسره والميسره مكان الميمنه والمقدمه والمقدمه ترجع ورا واللي ورا يطلعوا قدام الروم يصحوا الصبح يلاقوا جيش تاني خالص غير اللي كانوا بيواجهوه يحسبوا ان مدى كبير جه وبعد كده الروح الرهيبه للقتال تبث وسط المسلمين خالد بن الوليد بيقول لقد رايتني يوم مؤتة وقد كسر في يدي تسعه اسياف صمود ازهى للعالم زي صمود اخواننا في حماس والمقاومه الاسلاميه وشعب غزه في غزه الوقت صمود ازهى للعالم صمود ازهى للروم الروم رجعوا من غزوه مؤتة مبهوتين في ناس اسمهم المسلمين ايه دول كان قيمه غزوه مؤتة الاساسيه ان العالم عرف المسلمين دول ايه وصمودهم شكله ايه زي ما العالم الوقتي بيعرف الصمود الرهيب والله العظيم يا جماعه احنا بنذهل العالم احنا بنذهل العالم الوقتي بالصمود بتاع اخواننا في غزه بيتقتلوا ويتذبحوا ويتشردوا وتتهدم بيوتهم وتتجرف اراضيهم ويتضربوا بالقنابل الفسفوريه والعالم بيشتم فيهم وواقفين صامدين الله اكبر والله ما في نصر بعد كده ولا في نصر زي كده ولو ابادوا اليهود ده نصر مؤزر مبين فضرب بينهم بمعبر باطنه فيه الرحمه وظاهره من قبله العذاب فضرب بينهم بمعبر باطنه فيه النصرة للإسلام وظاهره من قبله الخيانة والتواطؤ الله أكبر من صفات حامل الرسالة انه راجل يزن امه من الرجال يزن امه خالد بن الوليد يا جماعه عمل انسحاب بعد ما الروم خلاص هم نفسهم عايزين عايزين المسلمين يروحوا باي طريقه بعد كده جت فكره المرتدين المرتدين النهارده طيق ذبيان غطفان اسد عبس بيرتدوا بكره بنو سليم بنو تميم هوازن بيرتدوا بعده اليمامه عمان بيرتدوا ايه ده خطر رهيب اكتر من 100 جبهه الجيوش راحت لاخطر جيش فيهم جيش اليمامه بتاع مسيلمه الكذاب 40000 واحد ما عرفوش الصحابه يعملوا معاه حاجه يتقلد خالد بن الوليد قياده الجيش اللي هيحارب مسيلمه لو كان المسلمين اتهزموا في المعركه ديت كانت بقت كارثه في تاريخ الاسلام في الجزيره العربيه والعالم كله ويروح خالد ويعمل خطه التمايز تمايزوا المس- الانصار مع بعض المهاجرين مع بعض كل قبيله مع بعض خطه عبقريه اكتسحوا بيها اكتسحوا بيها هؤلاء المرتدين غزوه اليمامه كانت غزوه العمليات الاستشهاديه البراء بن مالك يرمي نفسه من الحصن ابو دجانه يرمي نفسه من الحصن عباد بن بشر يعمل فرقه من 400 مجاهد يقتحموا الباب بتاع الحديقه إيه عمليه خالد بن الوليد لما كان بيقود الجيش كان الجيش بيشتعل كان بيبص روح حماسه رهيبه من كتر حماسته الرهيبه لنصره الاسلام بيولع الجيش حروب خالد كانت حروب عمليات استشهاديه من كتر توليع الحماس في الجيش يا جماعه بعد كده فتح فارس فتح العراق يطلع فتح العراق 40 يوم يحرر ثلثين العراق امريكا لما جت تدخل في قريه من العراق ما عرفتش عدد اسابيع لغايه ما الخونه باعوا القضيه وباعوا البلد انجلترا خدت خطه خالد بن الوليد في في فتح العراق وهزمت بها نابليون بونابرت بعد مئات السنين في معركه وطنلو دول رجالتنا عايزين نتكلم عن الرجاله لغايه ما نبقى رجاله عايزين نتكلم عن العظماء لغايه ما نبقى عظماء انا عايزك تسمي ابنك الجاي خالد بن الوليد خالد بن الوليد كده اهو عايزين يا جماعه قائد الروم بيقول بيقول لخالد في في في, في اليرموك بعدها بيقول لخالد انتوا جايين جعانين بيقول له اه احنا جعانين فعلا وبنشرب الدم احنا قوم بنشرب الدم وسمعنا ان دم الروم ده ما فيش زيه وجايين نشرب من دمكم النهارده معركه اليرموك ابو بكر الصديق يستدعي خالد يقول له سيب فتح العراق وانطلق الى اليرموك 30000 واحد بعتنهم فوجئنا ان الروم مخرجين 240000 واحد الروم خلاص يا جماعه الاعداد الرهيبه في الفتوحات دي حقيقيه حقيقيه ليه؟ لان البعض ممكن يستغرب معقوله جابوا 200000 300000 ايوه يا جماعه لان المعركه كانت معناها نهايه وجودهم في الاراضي دي فكانوا بيحشدوا كل امكانياتهم وكل طاقتهم بيجيبوا اخرهم واحنا اخرنا كان 30000 ايامها 240000 واحد خالد بن الوليد عمل خطه عبقريه عبقريه بالهام من الله عمل خطه اسمها الكراديس كراديس يعني ايه قسم ال 30000 10 3000 10 جيوش وعمل مجموعات انتحاريه كل مجموعه قوامها 3000 تهجم اول 3000 على 240000 ازاي ما ت- اصبر بقى شوف الخطه يهجموا يفضلوا يطحنوا فيهم ويطحنوا واللي يتقتل يتقتل وال 240 لاقيين 3000 هاجمين كله بيستنهج بعد كده يسحب اللي اتبقى من 3000 يطلع 3000 التانيين وهم لسه بقمتهم وعزيمتهم يفضلوا يضربوا في الروم والروم يضربوا فوق يسحب الثلاثه التانيين يطلع الثلاثه التلاتين وهم الثلاثه التالتين وهم في قمه الايه في قمه لسه الصحه والعافيه يدخلوا في الروم كذلك لغايه ما حطم جيش الروم تحطيم سبحان الملك الجليل مجموعات انتحاريه عملها سيدنا خالد بن الوليد كانت ايام عز يا جماعه كانت ايام نصر كانت ايام حماس كانت ايام روح كان الجندي المسلم حس انه بيحرر الارض من الطواغيت الوقت ايه الهدف الامه بتعاني الوقت من انعدام احساس بالهدف انعدام احساس بالقيمه لاي شيء انعدام احساس بالرساله الطالب مش عايز ينجح او حتى لو بينجح هو مش هو مش لاقي وظيفه اصلا يتخرج لها هو لا ف... لا لاقي دنيا ولا لاقي دين لا لاقي حد يساعده في دنيا ولا حد يساعده في دين انعدام الاحساس بالرساله هو اللي موت الامه دي عشان كده احنا بنحاول الوقت يا جماعه مع بعض انشاء اصحاب رساله بس روح الامل والقضيه والرساله في نفوس ابناء وبنات التيار الاسلامي ان احنا اصحاب رساله وقضيه الصفه السبعه من صفات حامل الرساله بعد صفه انه رجل يزن امه من الرجال الصفه السبعه من صفات حامل الرساله انه هو اليقين او رجل اليقين في قلبه كالجبال اليقين مليان هنا هنا مليان يقين مليان يقين مليان ثقه مليان ثقه في الله سبحانه وتعالى بدون كده لا يمكن هننتصر يا جماعه مليان يقين ازاي الرسول عليه الصلاه والسلام بعد غزوه احد 70 من الصحابه اتقتلوا مقتله وتمثل بجثه حمزه والرسول عضم وشه اتكسر عليه الصلاه والسلام والصحابه اتقتلوا حواليه والنبي يقول للصحابه بعد ما وقفوا على الجبل بعد المعركه استووا حتى اثني على ربي ايه ده تثني على الله الرسول بيقول لهم اصبروا وابشروا ابشروا فوالله لن ينالوا منكم غيرها شوفوا الامل والثقه واليقين دلوقتي الاخ بيدخل الامتحان ما يجاوبش سؤال يخرج هو ربنا عمل معايا كده ليه استغفر الله العظيم طب ربنا عمل معايا كده ليه مش المفروض ده انا الاسبوع اللي فات قمت الليل ربع ساعه والاسبوع اللي قبله طلعت 50 قرش صدقه ازاي ربنا ما يقفش معايا الوقفه دي ازاي ربنا ما... انت يا ابني بتعامل ربنا على الدنيا ولا ايه ولا انت مستني ايه ولا انت باصص لعبادتك بشكل شكله ايه ولا انت يا جماعه ده بيعكس خلل رهيب في معرفه الله واليقين بالله والثقه في الله سبحانه وتعالى وفقه معامله الله وازاي ربنا بيعاملنا يعني الز- الثقه يا جماعه الثقه غزوه احد غيرها بقى بيعه العقبه الثانيه بيعه العقبه الثانيه يوم ما المسلمين كانوا 70 انصاري جايين للنبي عليه الصلاه والسلام مستخبيين في خيمه وسط الحج بتاع المشركين لو حد كان سمع صوتهم او كشفهم كانوا كلهم اتقتلوا او في او في او في, أو في كهف على الجبل مستخبيين وبيعملوا الرسول عليه السلام ويقف البراء بن معرور يقول له يا رسول الله اشترط لربك ولنفسك ما شئت عايز مقابينا يا رسول الله عايز مالنا شوف انت عايز ايه يا محمد يا ابن عبد الله احنا جينا ننصرك وهنفضل نصرك طول حياتنا يقف ساعتها اسعد بن زراره يقول له يا براء انتظر انا لم نضرب اكباد الابل الا ونحن نعلم انه لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن يا قوم اعلموا ان اخراجه اليوم يعني انكم تاخدوه وتروحوا على المدينه ان إخراجه اخرجه اليوم مفارقه العرب جميعا حصار اقتصادي وعسكري هيتضرب عليكم هتفضلوا لغايه خمسة هجريا كل سنه يجيبوا جيش يحشدوه عشان يضربوكم ومفارقه العرب وان تعضكم السيوف هيفضلوا يحاصروكم زي غزه سنتين كده يجوعوكم وفي الاخر ما موتكوش بالحصار يضربوكم كل الاسلحه المحرمه وغير المحرمه بكل الوسائل بر وبر وبحر وجو هيضرب هي- هيحاولوا يبيدوكم وان تعضكم السيوف وقتل خياركم مستعدين كله قال مستعدين كله قال مستعدين ان احنا نقف ونصمد ونثبت كله كان عنده استعداد للتضحيه يقف سعد بن عباده يقول له قامت عنا يدك يا اسعد ابعد بعيد عنا انت بتقول ايه الكلام اللي انت بتقوله ده يا رسول الله والله والله مين فينا يا جماعه مين فينا يقول كلمه البراء بن معرور دلوقتي مين فينا يقوم يقول كلمه اسعد بن زراره دلوقتي مين فينا يقوم كلمه سعد بن عباده دلوقتي مين يقوم يقول اللي قاله ابو الهيثم بن التيهان لما قال له يا رسول الله يا رسول الله ارايت ان نصرك الله اتتركنا وتذهب الى قومك ام تبقى معنا ابو الهيثم واقف مع 70 واحد في خيمه ما حدش قادر يعلي صوته من الخوف وبيقول له يا رسول الله لما هيتفتح العالم كله بقى والتمكين هيجي هتسيبنا وترجع مكه ولا هتفضل معانا ده يا جماعه مش بيتكلم في مشاكل التمكين ده بيتكلم فيما بعد التمكين يا جماعه ايه اليقين ده ايه اليقين ده سعد بن عباده بيقول قامت عنا يدك يا اسعد قامت عنا يدك فوالله يا رسول الله لو امرتنا ان نميل باسيافنا على اهل منى كلهم غدا لفعلنا لو قلت لنا يا رسول الله ننزل على كل المشركين بتوع العرب دول كلهم قبائل العرب اللي جايه تحج على الشركه دي كلها نقاتلها هنعمل واحنا 70 احنا يا جماعه كام 70 احنا كملتزمين وملتزمات دلوقتي كام 70 يا اخواني في الله يا جماعه في قضيه اخطر من احنا نتكلم في الوعظ او نتكلم في قضايا الشباب او نتكلم في المنكرات ومعاصي الشباب قضيه مستوى اللي التزم اصلا احنا قاعدين نكلم اللي ما التزمش لسه اللي ما التزمش اللي ما التزمش طب واللي دخل المسجد اللي دخل ونام ده قاعدين اللي واقفين على المحطه اركب يا ابني القطر انت وهو اركب يا بنتي انت وهي طب واللي ركبوا القطر وناموا دول مين اللي هيكلمهم هنكلمهم امتى يا جماعه احنا فينا ناس ركبت قطار الالتزام ودخلت نامت فينا ناس انضمت الى القافله وقامت نايمه يا جماعه عايزين كفاءه علو كيفيه في مستوى الملتزمين والملتزمات عايزين ملتزمين اصحاب رساله ملتزمات اصحاب رساله ملتزمين وملتزمات لما رسول الله صلى الله عليه وسلم يكشف الستاره زي ما كشفها قبل موته بساعات ويبص للصحابه رضوان الله عليهم يتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم لانه شاف اصحاب رساله شاف حمله رساله هينشروا الدين في الارض كلها احنا يا جماعه لما النبي عليه الصلاه والسلام يبص علينا دلوقتي هيشوف ايه لما النبي يتامل في الملتزمين والملتزمات الصفه السابعه من صفات حمل الرساله ان يكون اليقين في قلبه كالجبال زي ابن مسعود كده زي ابن عمر لما كان ابنه يلاقيه يجي ليله من صلاه العشاء يفضل يصلي الفجر ويعيط وليالي يجي ما ينام ويصحى يقوم الليل فبدا يراقبه ايه الليالي اللي بيجي يفضل يسهر للفجر ويعيط دي ما بينامش خالص لان الليالي دي لما بيعدي راجع من المسجد يقوم معدي على السوق يقوم يشوف روس الانعام المذبوحه وهي مسلوخه منظر الكلح تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون الوش الكلح الجلد اتسلخ والعياذ بالله والوش بقى كالح فلما يشوف المنظر ده يفتكر النار يرجع يصلي طول الليل يقين مصدقين كل حاجه بتفكرهم بالاخره كل حاجه بتفكرهم بربنا يذك- كل شيء يذكرهم بالاخره فلا ينسوها حين يذكرون اي شيء كل شيء يذكرهم بالله فلا ينسون الله حين يذكرون اي شيء ما بينسوش ربنا لا انساك يا رب لا انسى الجنه والفردوس الاعلى لا انسى النار اصحاب رساله يا اخواني في الله اصحاب قضيه يا جماعه اصحاب قضيه اصحاب منهج عايشين عشان هدف في حياتهم من ضمن صفات حملة الرسالة الصفة الثامنة رجل أو حامل الرسالة قلبه ملتهب من أجل أحوال دينه قلبه ده مولع كنت بسمع في صلاة العشاء في الركعة الثانية فيما أذكر في الركعة الأولى قول الله سبحانه وتعالى عن سيدنا إبراهيم فجعلهم جذاذا جذاذا يا جذاذ ديت يعني نزل على الأصنام فضل يضرب يضرب يضرب لغاية ما بقت زي الرمل المتفتت الاصنام دي يا جماعه زي الجدران اللي احنا باينين بيها بيوتنا كده مش لعبه عيال مش شويه رمل حطوها على بعض وسووا ميه ده حاجات بنيان مبني ده حاجات متكلفه ملايين من اموالهم معنى انه حطمها لغايه ما جعلها جذاذ الغل اللي في قلبه تجاه الباطل شكله ايه الغل اللي في قلب اهل الحق تجاه اليهود شكله ايه يا ترى لما الواحد يلاقي يهودي كده رقبته في ايده هيعمل فيه ايه يا ترى يا ترى الواحد لما لما يجي اليوم اللي هيتفتح فيه العالم الناس اللي ذبحوا المسلمين دول الناس اللي ذبحوا المسلمين وحرقوهم احياء في البوسنه والهرسك الناس يا ترى الغل اللي تجاه اهل الباطل الغل اللي تجاه معاصي الله اللي بقت بترتكب في كل مكان تحت الحمايه ما حدش يقدر يقرب من المعصيه حدش يقدر يقرب من حرمات الله تنتهك تحت حمايه اهل الدنيا واهل الباطل ما حدش من اهل الحق يقرب ليهم ازاي يا جماعه فجعلهم جذاذه شوف غل قلبه شوف الغل بتاع سيدنا موسى لما عبدوا العجل وهو بيقول لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفه حاسس ان قلبه مليان غل مش هحرقه هحرقه وهنسفه نسف في اليم شوف الغل اللي في قول الله سبحانه وتعالى فاصدع بما تؤمر سيدنا محمد اصدع افضل اضرب في بنيان الباطل لغايه ما ينهار لغايه ما يتصدع البنيان شوف قول الله سبحانه وتعالى بل نقذف شوف كلمه قذائف دي نقذف قذائف بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه يدمغه يضربه خبطه في دماغه تشق دماغه نصين تموته على طول ضربه في متن يا يا جماعه اصحاب رساله يا جماعه الصفة التاسعة من أصحاب الرسالة أو الصفة الثامنة من صفات أصحاب الرسالة إن هم إن هو صاحب الرسالة يجمع ما بين الهم وما بين الفهم والصدق يعني إيه؟ يعني إنسان فاهم فاهم إن الطريق طويل ربنا بيقول ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون بس قنبلة نووية هتقع أهي واوحينا الى ام موسى ان ارضعيه يا يا رب لسه 40 سنه اما موسى يكبر وبعد كده موسى يسافر 10 سنين ولا ولا 30 سنه بعد كده يسافر 10 سنين لمدين بعد كده يرجع بعد كده سنوات حرب مع فرعون بعد كده 40 سنه تيه بعد كده معركه تحرير فلسطين ليه يا رب يا رب سيدنا محمد يبتعث عند 40 سنه والارض مليانه باطل ليه يا رب ابحثوا عند 30 سنه 13 سنه في مكه ليه يا رب كفايه خمسه لا يا جماعه الله لا يعجب لازم نفهم الطريق ونفهم ان اعدائنا بيحاربونا ازاي ها وان فرعون علا في الارض وحارب المسلمين بطريقتين وجعل اهلها شيعة يفرقهم الحرب الخبيثه الاول يفرق الملتزمين يفرق المسلمين احيوا في المصريين نعره الفرعونيه واحيوا في الجزائريين الامازيغيه واحيوا في السوريين الفينيقيه واحيوا في العراقيين الكنعانيه ليه عشان ما عادوش ينفعوا يقعدوا مع بعض خلوهم شيعة الاول بعد كده يذبحوا ابنائهم بقى الحرب القذره العلنيه تظهر بقى بس لما الحرب الخبيثه الاول تجيب الثمره بتاعتها لا لازم نتوحد لازم نبقى حاجه واحده لازم ايها الملتزمين نفهم ان احنا حاجه واحده ايه يعني انت مهتم بالدعوه واخوك مهتم بالجهاد ايه يعني انت مهتم بالعلم واخوك مهتم بالعباده كلنا واحد الصحابه كان فيهم ابو ذر الغفاري العابد الفذ عمرو بن العاص السياسي الفذ خالد بن الوليد المجاهد الفذ ابن عباس العالم الفذ مصعب بن عمير الداعيه الفذ وكلهم كانوا بيقعدوا قدام النبي عليه الصلاه والسلام ما حدش منهم كان بيتحاسب ضد التاني نبقى حاجه واحده يا جماعه نبقى حاجه واحده ده دين ربنا الصفه التاسعه من صفات حامل الرساله انه رجل يعلم كيف يصل الى الناس طاحون الدعوه طاحون الدعوه المعركه بيننا وبين العلمانيين ايه الناس المعركه بيننا وبين اهل الباطل ايه الناس المعركه الناس هنقدر نوصل للناس ولا لا هنقدر ننقذ الناس من براثنهم ولا لا لازم نعرف ازاي نوصل للناس طب نوصل لهم ازاي اول حاجه بالقدوه القدوه احد النصارى على النت اسلم بيقولوا له اسلمت ليه قال لهم عشان حاجتين لما سمعت موقف النبي لما طردوهم من مكه وخدوا فلوسهم ومع ذلك ساب سيدنا علي يعرض الامانات وموقف النبي لما رجع مكه وكان ممكن يذبحهم قال لهم اذهبوا فانتم الطلقاء القدوه يا جماعه الاخلاق مهما شوهوا صورتنا مش هيفلحوا لان احنا قدوه حقيقيه واخلاق نوصل للناس ازاي سيدنا يوسف لما جم قالوا له اول لنا الرؤيا الهيروغليفيه مش فاهمين حاجه في الرؤيا اولها لهم ما قال لهمش بس تخرجوني ولا اشترط خدم الناس شارك في خدمه الناس حلوا مشاكل الناس اسمع هموم المدعوين اللي بتدعوهم نحل مشاكلهم نتفاعل مع قضاياهم نرحم مشاكلهم وهمومهم رحمه حقيقيه نوصل للناس ازاي نوصل للناس تشجيع ما نظبطش الناس ما نحسسش الناس ان الدين مكلكع ومعقد الاخ المتجهم والاخت الكشريه والاخ المستعلي على غير الملتزمين كانهم جراثيم والاخت اللي بتكلم ما تصاحبش ايه ده ايه ده يا جماعه ده احد اخواني والله احد اخواني اعرفه كان في اعدادي في اسابيع حفظ اكتر من 20 جزء قران طاقه حفظيه رهيبه بيقول كان بيحفظ على ايد صبي صغير الصبي قال له لا انت بقى ايه تسمع على الشيخ لانك كده انت المفروض تحفظ معانا الناس انت ارتقيت بيقول لي كنا ايامها في سته طب هو كان بموقف ده في اولى اعدادي وثانيه اعدادي اللي بيحكي لي الموقف ده ستة طب بيقول لي انا انا يوميها دخلت للشيخ لسه بادئ اسمع قال لي ايه ده ايه ده ده انت ما انتش حافظ حاجه ده انت تجويدك كله غلط ده انت حروفك كلها ده انت عايز تحفظ من اول وجديد بيقول لي خرجت من المسجد بيقسم انه ما فتح المصحف يحفظ تاني حتى هذا اليوم الا هذه الايام من اعدادي لغايه ستة طب بسبب واحد واحد بس معقد ومثبط ومحبط منفر والعياذ بالله بشره ولا تنفره زائد ازاي نوصل للناس بكلام الدين نسمع شرايط الدين وكلام الدين ونروح نبلغ نروح نبلغ للناس الدين يا جماعه لن تقوم دعوه لم يتحدث فيها عن الله والدار الاخره ليل نهار يبقى دي الصفه التاسعه الصفة العاشرة والأخيرة من صفات حامل الرسالة أنه لا يبارز الله بالمعاصي ولا يحارب الله بالمعاصي ثم يطلب النصرة من الله مش بيهدم الدين بمعاصيه والغيبة والكذب والنميمة والرشوة و- ثم يطلب من الله ان ربنا ينصره ده انت سبب هزيمة ازاي زي الفنانين اللي رايحين يعملوا مظاهرة عشان غزة يا نهار الواحد يا جماعة الواحد ع- مش عايز يقلب إيه، الواحد عايز يلطم يا جماعة بتعملوا ده انتوا سبب النكسة ده انتوا افسد عنصر في الامه جاب النكسه كلها مغنيين والمغنيات والممثلين والممثلات سر نكسه امه محمد من اكبر اعوان ابليس في هدم امه محمد. من اكبر اسباب الهزيمه انتوا اللي جايين تعملوا مظاهره عشان غزه يا عم اكفوا غزه بس ذنوبكم ومعاصيكم تلك عشرة كامله عشر عشر صفات من صفات حامل الرساله عدوا معايا بقى تاني يا جماعه اللي مهتم بالقضيه ونفسه يبقى صاحب رساله يجيب الدرس تاني من علويته الله باذن الله سبحانه وتعالى ويسمع الدرس تاني ويت- ويكتب الكلام الكلام ده ويلخص الدرس ويشوف هو فين من الكلام ده ويتذاكره دايما اول صفه من صفات حامل الرساله اول صفه انه رجل او امراه كلنا يا جماعه انه رجل فوق الفتن وفوق الشهوات لا يرتد عن طريقه بعد انصرفه الى ان يموت رقم اتنين حامل الرساله لا يكل ولا يمل في سيره الى الله منطلق كل يوم بياخد خطوه جديده كل شهر بيتقدم خطوه جديده رقم ثلاثة حامل الرساله لا يتهرب من مسؤوليته تجاه الاسلام ولكن يعتبر كل قضيه من قضايا الاسلام مشكلته الخاصه مش قضايا حياته انجح واسقط قضايا حياته العراق وفلسطين وغزه والملتزمين وغير الملتزمين والتنصيب دي قضايا حياته رقم شايل هم صاحب هم رقم أربعة حامل الرساله يختار في دنياه بناء على انه صاحب رساله بيختار ميراته بيختار مكان سكنه بيختار الكليه اللي بيدخل فيها بيختار وظيفته بيختار عقد عمل اه او لا بتختار جوزها بناء على انه صاحب رساله وبيختار اللي هيخدم رسالته بيختار كل حاجه انه يخدم رسالته رقم خمسة حامل الرساله يزن رجل يزن امه من الرجال له وزن زي ابن مسعود شوفوا وزن رجليه بس اثقل من جبل احد له ثقل في الطار الاسلامي دعامه حقيقيه وسطنا رقم ستة صاحب الرساله اليقين في قلبه كالجبال كالجبال زي الصحابه الانصار في بيعه العقبه الثانيه رقم سبعة صاحب الرساله قلبه ملتهب على قضايا امته فجعلهم جذاذه بيقول امتى تمكن من الباطل امتى هتمكن من الباطل وتمكن من اليهود رقم سبعة رقم ثمانية صاحب الرسالة يجمع بين الهم والصدق او بين الفهم والصدق فاهم ان الطريق طويل وانه يتحارب وملناش امل غير ان احنا نفضل اخوة متكاتفين وان احنا نتوحد يا ملتزمين يا مسلمين مش نضرب في بعض رقم تسعة صاحب الرسالة صاحب الرسالة رقم تسعة صاحب الرسالة لا يبارز الله بالمعاصي ثم يطلب النصرة من الله بيكفل اولا بذنوب اول حاجة بيتو- تواب ذنوبه مش سبب في في هزيمه الامه ابدا على الاطلاق رقم عشرة صاحب آه، صاحب الرساله يعرف كيف يصل الى الناس خلال القدوه من خلال الاخلاق العمليه من خلال كلام الدين من خلال تبشير الناس وتشجيع الناس وابشرهم انت عاصي وانا وقعت في كبيره لا انا بحسدك ده انت لما تتوب هتتقلب سيئاتك حسنات وانا انا النهارده بدات احفظ خمس ايات انت بس قال لهم يا ان شاء الله الله اكبر ده انت راجل عظيم ومن خلال يا جماعه ومن خلال خدمة الناس وحل مشاكلهم ومن خلال كلام الناس عن الله والدار الآخرة لأن الدعوة لا تقوم أبدا مهما كان باقي العوامل قدوة أو أخلاق أو غيرها إلا بالكلام عن الله والدار الآخرة تلك عشرة كاملة عشر أمور الراجل ده مين؟ الراجل ده هو أنت الراجل ده مين الراجل ده هو انت صاحب الرساله ده هو انت انت صاحبه الرساله دي لازم يا جماعه لازم نبقى اصحاب رساله لازم نبقى اصحاب قضيه التوصيات اللي في الاخر لاننا وصلنا لنهايه الحلقه اول حاجه اللي عايز ينصر الدين بالدنيا عايزه تشتغل في الدنيا عايز تشتغل في الدنيا خلاص بس اختار بناء على انك صاحب رساله ما تروحش تجيب واحده ما تنفعش ما تعيش حياه صاحب رساله ما تروحش تتجوز واحد ما ينفعك ما تروحش تشتغل وظيفه ب 20 ساعه في اليوم وتقول لي انا صاحب قضيه وصاحب رساله اختار ابقى عارف انا اشتغلت جراح لان هنصر الجهاد انا اشتغلت تاجر لان هصرف على الدعوه انا كده بكل صراحه وبكل وضوح اللي عايز ينصر الدين بالدين بقى يا جماعه بص يا اختي انا هقول لك ثلاث كلمات ثلاث كلمات اختاري واحد من الثلاثه احفظي وحفظي دول ثلاث صخور اهو محتاجينهم جدا احفظي وحفظي در ادرسي ودرسي اسمعي وكلمي احفظي وحفظي احفظي القران انا زوجتي عملت كده احفظي القران احفظي على ايد حد من الاخوات بقى كده بقيت حافظه القران ومتعلمه تجويد حفظي بقى على قد ما تقدري حفظي عرفي كل اللي حواليك انا بحفظ قران دي تيجي طفله تيجي اخت تيجي شابه تيجي ام فاضله تيجي جارتك تيجي انشري حفظ القران احفظي وحفظي يبقى ده صقر القران التاني ادرسي ودرسي ادرسي كتاب في فقه النساء ادرسي كتاب في العقيده واي واحده زميلتك ولا اي واحده ملتزمه تعلم اقول لك الكتاب ده ترفعي العلم تنشري العلم رقم ثلاثة اسمعي وكلمي وده ثغر خطير جدا اسمعي شريط وكلمي بيه هو ده صعب يا جماعة يا جماعة احنا متخاذلين ليه يا جماعة ده احنا عدنا من الدك ده احنا عدنا رصاص الرشاشات بيتفرغ في قلوبنا وأعناقنا احنا لسه لغايه دلوقتي مش قادرين ندعو مش قادرين نشتغل في الدين مش قادرين نبقى جنود امال احنا ايه امال احنا ايه امال اصحاب رساله ازاي الطالب حاطط ايده على خده ايه يا ابني مالك انا انا مش م- مش مش عارف اذاكر الليله ليه يا حبيبي ما- شايل هم ومخنوق م- طب طب ذاكر لا مش هقدر طب انزل اطلب علم ولا احضر درس ما اناش من كتر ما انا شايل الهم مشلول هم الدنيا شله عن الدين ده ينفع يا جماعه ده يقابل ربنا يقول له يا رب ولا عايزه بالله انا هم الدنيا شلني عن دينك يا جماعه قوموا انطلقوا قوموا بطلوا هم الدنيا اللي شلنا ده التالت اسمعي وكلمي طب وانت انت حبيبي برضو احفظ وحفظ يا تتخصص في صغر القران يا اما تدرس وتدرس وتنشر العلم في الدنيا كلها وتبقى نبراس رهيب زي علمائنا ومشايخنا مع الايام يا اما تسمع وتتكلم وتبقى مشروع داعيه عظيم من العظماء يعني يا مشروع صغر القران يا مشروع عالم من العلماء يا مشروع داعيه من الدعاه اخواننا في غزه يا جماعه والصمود بتاع اخواننا في غزه يعني سيناريو حرب 48 بيتكرر مره تانية اليهود عايزين ياخدوا حته من ارض فلسطين ولكن المره دي واقف لهم رجاله مش زي ايام 48 يعني آه، سمعت آه، ان الصحابه او قرات عن الصحابه ان لما كانوا يوم تبوك النبي بيفتح باب التبرع ومش لاقيين حاجه الصحابه اللي مش لاقيين سهروا طول الليل يشتغلوا وينزعوا الابار الميه من الابار عشان يجوا شويه تمر يتبرعوا بيها فكرت في فكره جميله ليه ما يبقاش الاسبوع ده كل دخلنا لفلسطين ليه ما طب... انت مش قادر تطلع 100000 20000 50000 خلاص اعمل زي الصحابه الفقراء نطحي السنه دي ان يا جماعه بلاش الاسبوع الجاي بكره ان كلنا دخلنا بكره وفلوسنا بكره تبقى لفلسطين انت تقتصد في بيتك انت تنزل تشتغل لو ما بتشتغلش انت كل الفلوس اللي هتجيلك بكره كل الفلوس اللي هتجيلك بكره كلها تبقى لفلسطين نتبرع بيها ويبقى بكره يوم الامه كلها احنا وبالرسائل وكل من سيشارك يطلع كل دخله بكره سواء جنيه او ألف جنيه لنصره فلسطين ونبقى طبقنا سنه عظيمه من سنن الصحابه اللي احنا مش قادرين نطبقها صفات حمل الرساله كان الدرس بتاع الليله يا ريت يعني يعني يعني امنيه والله يا جماعه ان احنا نتحول بقى لحمله رساله ان احنا نبطل بقى منظر الملتزمين اللي لابس بنطلون جينز ضيق ولا بنطلون شارلستون ومربي دقنه وعامل شعره زي تسريحات الشباب العادي ولابس فانيلا مكتوب عليها بالاجنبي بظهر ورا مناظر محزنه مش ده احنا يا جماعه بقى خلاص احنا سيبنا بقى الضلال ده بقى خلاص مش عايزين نرجع له بقى مش عايزين نقف في النص كده مناظرنا كده متميز عايزين بقى نبقى رجاله بقى عايزين نتميز بقى عايزين النصر يجي والنصر مش هيجي غير لما نتميز غير لما نبقى رجاله بفكركم تاني نصره الاسلام قائمه على وجود اصحاب رساله لو بقيت صاحب رساله هتبقى سبب من اسباب التغيير الحقيقي والفتح الحقيقي اللهم تب علينا لنتوب اللهم تب علينا توبه ترضى بها عنا اللهم استعملنا جنودا في في سبيلك اللهم استعملنا لنصره دينك في الارض اللهم اخرج منا دعاة وداعيات وعباد وعابدات وعلماء وعالمات ومجاهدين ومجاهدات اللهم انصر اخواننا في غزة اللهم ايدهم اللهم انهم دافعوا عن دينك فدافع عنهم اللهم انقذهم اللهم اغثهم اللهم اشف صدور امة محمد اللهم ان امة محمد مغزومين اللهم اشف صدورنا اللهم ارح قلوبنا اللهم انتقم من اليهود امام اعيننا يا من انتقمت من فرعون امام بني اسرائيل وهم ينظرون انتقم من اليهود امام اعيننا ونحن ننظر يا رب اشف صدورنا يا رب انتقم من اليهود وممن عاونهم وممن خان اخواننا يا رب برحمتك يا ارحم الراحمين أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته